مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بعد أيام إن شاء الله هنبقى نحتفل بأسبوع الآلاف وبعديها بأيام أيضا هنحتفل بصلب المسيح وموته وعايز أقول في كل هذا إن السيد المسيح في آلامه قد قدس الألم وصار الألم شيئا مقدسا وفي موته قد قدس الموت بموته وصار الموت شيئا مقدسا الألم كان مكروها من الناس والبعض بيظن أن التجارب والألم عبارة عن شر حتى أيوب الصديق لما أصابته هذه الآلام والضربات والشدائد قال هل الخير من الله نقبل والشر لا نقبل فاعتبر أن الضيقات والآلام شرا لكن السيد المسيح جرب في كل شيء مثلنا بلا خطية فقدس التجارب ولما قدس التجارب قيل في الكتاب احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه وقدس الالم ايضا ولذلك القديسون كانوا يفرحون بالالم وبولس الرسول كان يفرح في الامه ويسر به احد القديسين لما سيق الى الاستشهاد وقيدوه بقيود قبل هذه القيود قبل هذه القيود لانها تربطه بالله بالاكثر ولانها سبب اكاليل له والشهداء حينما كانوا يساقون الى الموت كانوا يرتلون ويغنون الاغاني الروحيه في الطريق وفي السجن فرحين بالالام والتلاميذ لما القوا في السجن وجلدوا يقول سفر الاعمال انهم خرجوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه المسيح قدس الالم وحول الالم الى اكاليل وقيل عنه انه رجل اوجاع ومختبر الحزن في اشعياء 53 والمسيح قدس الموت كان الموت عقوبه في القديم وفي العهد القديم كان الذي يلمس ميتا يتنجس لكن المسيح قدس الموت قدسه ازاي قدسه بموته واصبح الموت مجرد جسر يؤدي الى الحياه التي لا تنتهي اصبح مجرد انتقال من حياه الى حياه حياه افضل ولذلك احنا بنصلي ونقول لانه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال اذا الموت تقدس واصبح انتقال مجرد انتقال مجرد جسر بيعبر به الانسان ولما تقدس الموت اصبح القديسون يشتهون الموت لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا الان يا رب تطلق عبدك بسلام المسيح قدس الموت واصبح الموت شهوه واصبح الموت ليس فناء كما يظن شهود يهوى والسبتيون الأدفنتست بيعتبروا الموت ده فناء لا يحس الإنسان فيه ولا يشعر لكننا نؤمن بالروح الخالدة المسيح أيضا قدس التعب لما تعب وأصبح التعب بركة وبولس الرسول بيقول كل إنسان سيأخذ أجرته بحسب تعبه كرونسوس الأولى ثلاثة ثمانية وتسعة فالتعب تقدس والألم تقدس والموت تقدس وإذا بهذا القدوس المولود من العذراء القديسة اللي قال لها الملاك القدوس المولود منك يدعى ابن الله هذا القدوس كل شيء مارسه قدسه كل شيء مارسه قدسه وكل شيء التصق به او اختلط به تقدس قدس كل حاجه زي ما هشرح لكم اول حاجه قدسها المسيح قدس طبيعتنا البشريه اولا قدس هذا الجسد في ناس يتكلموا عن الجسد كما لو كان خطيه وان الروح هي البركه والجسد هو خطيه ده المسيح قدس الجسد لما لبس جسدا مثلنا واصبح الجسد بركه به نستطيع ان نخدم الله به نعبد نرفع أيدينا في الصلاة ونحني هاماتنا ونركع بأرجلنا ونصوم ونتعب في الخدمة والجسد أصبح وسيلة تنفذ بها الروح رغبتها المقدسة الجسد أصبح وسيلة تنفذ بها الروح رغبتها المقدسه طبعا بالنسبه للمبتدئين الجسد بيشتهي ضد الروح والروح تشتهي ده المبتدئين اللي لسه في فتره الصراع لكن لما الانسان يستقر في روحياته لما الانسان يستقر في روحياته والجسد يخضع للروح ويمشي في طريقها ويتعاونان معا ينطبق عليه قول الرسول مجدوا الله في أرواحكم وفي أجسادكم التي هي لله مجدوا الله في إيه؟ في أرواحكم وفي أجسادكم يبقى الجسد ممكن بيمجد ربنا هو يعني سمعان القيرواني لما حمل الصليب بتاع المسيح على جسد مش جسده ريح جسد المسيح مش جسده عمل خير واشترك مع الروح في رغباتها المقدسة والسامري الصالح لما نزل من على دبته ومسك الراجل الجريح وشفاه ودواه وركبه على الركوبة بداله ووداه فندق مش جسده اشترك في العملية ولا ما اشتركش؟ وانتوا اجسادكم في اسبوع الالام لما تقعد الاسبوع ما تاكلش غير خبز وملح او خبز ودقه مش بتمجد الله ولا انتوا بتاكلوا طبيخ نهايته انا سيبكم ربنا انتوا واحتمالكم فالمسيح قدس الجسد لما اخذ جسد ولذلك اصبحنا نتبارك بأجساد القديسين نتبارك بأجساد القديسين ده أنا كل كنيسة كنت أروحها في أمريكا ولا كندا ولا أستراليا بيقولوا لنا هات لنا حتة من جسد القديس فلان هات لنا حتة من جسد القديس فلان عايزين القديسين اللي عندنا نوزع أجسادهم عبر المحيطات يعني ولو واحد خد عطباية قد كده من مرجرجس تبقى كنز عضمي قد كده انا عايز عظمكم يبقى بركه برضه ان شاء الله بعد عمر طويل يقولوا عايزين ناخد عضمي من الناس اللي بيحضروا اجتماعات الانبشنود ربنا يبارك في عظمكم المهم ان المسيح قدس الجسد لما اخذ جسدا واتحد به قدس الجسد وايضا قدس طبيعتنا كلها وارجع الطبيعه البشريه الى صورتها الالهيه اللي خلقت عليها احنا كنا صورة الله وفقدنا الصورة بالخطية المسيح رجع لنا الصورة الإلهية مرة أخرى وقدس الجسد بطريقة تانية قال لنا الكتاب أجسادكم تبقى هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيه هذه تقديسة دي بقت أجسادكم هياكل للروح القدس والروح القدس إيه بيسكن فيه وفعلا اجسادكم بتتقدس بالمسحه المقدسه حينما تمسحون بزيت الميرون المقدس في سر المسح سموها هولي كريزما سر المسح تتقدس اجسادكم عشان كده الكاهن كل اعضائكم يروح راشمها بالصليب بالزيت واحد تكون نظراته مش مظبوطة يقولوا له ايه القسيس نزل يرشم عينيك ولا ايه بالميرون خلي بالكم من عيالكم لما يجي القسيس يرشمهم تفتحوا عينيكم بيرشم كل عضو فيهم ولا لا المهم ان اجسادكم تتقدس بعمل الروح القدس فيها تتقدس بايه بعمل الروح القدس فيها وتبقوا هياكل وهذه الاجساد بتاخذ قوه تنتصر بها على الموت لما يقيمها الله والاجساد المقدسه دي تقوم في اليوم الاخير اجساد روحانيه حتى الغرائز قدسها الله يعني خدوا غريزه زي الغضب مثلا قدسها واصبح في حاجه اسمها غضب مقدس على أي الحالات ربنا قدس الطبيعة بتاعتنا جسدا وروحا المسيح لما صلب على الصليب قدس الصليب يعني ايه قدس الصليب كان الصليب زمان عبارة عن لعنة عبارة عن لعنة يقول ملعون كل من علق على خشبه جه المسيح علق على خشبة فقدس الخشبة قدس الصليب وأصبح الصليب شيء نفتخر به بولس الرسول بيقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح وأصبح الصليب نرشمه على رؤوسنا ونرشمه على صدورنا ونرشمه على ايدينا وكل حته ونرفعه على على المنارات ونحطه في الكنائس ونبتدي به الصلاة ونرشم به الأكل والكاهن يرشم به الشعب ويباركه ويقدس كل شيء بالصليب فالمسيح بعد ما كان الصليب لعنة حوله إلى إيه؟ إلى بركة وقدسه ده المسيح قدس الأرض التي داسها بقدميه علشان كده أرض فلسطين التي ولد المسيح فيها بنسميها الأراضي المقدسة لأنه قدس الأرض أنهي أرض ده الأرض دي كانت لعنت من زمان وربنا قال لآدم ملعونة الأرض بسببك ملعونة الأرض إيه بسببك إن عملت فيها لا, لا تعود تعطيك قوتي لكن هذه الأرض بدأ المسيح يقدسها بقت أرض مقدسة مش بس فلسطين أرض مصر اللي زارها المسيح ما دي أرض مقدسة زارها المسيح ولذلك احنا بنتتبع زيارة العائلة المقدسة في أرض مصر ونعتبر كل مكان من ده مقدس ده المسيح قدس ماء النيل لما شرب منه انتوا الشعب الوحيد بقى اللي, اللي لما تيجوا تشربوا تقولوا بنشرب من المية اللي شرب منها المسيح يقدروا يقولوها دول بتوع أوروبا ولا أمريكا ولا استراليا ده احنا قصرنا عب من مية النيل في- في جزايز ونبيعها للناس يتباركوا بيها نديهم هدايا بدل ما يجي لنا ضيف نديله هديه كتاب ولا حاجه نديله شويه من ميه النيل نقول له دي الميه اللي شرب منها المسيح عايشين في نعمه ومش حاسين بيها يقول لك ادي الحلق للي مرلوش ودان طب لو ولا التانية كان عندهم نهر شرب منه المسيح ده النهر ده كانوا حطوه في المتحف معلش المسيح قدس الأرض يعني ولد مثلا في مزود بقر مين يعبر مزود البقر دي يقول لك مكان مش نضيف لكن دلوقتي مزود البقر قدسه المسيح يأتي ملوك الأرض ورؤسائها وينحنوا أمامه وياخدوا بركة وانطالوا شوية تراب ياخدوه يقول لك دي من عند قبر المسيح من عند مزود المسيح اللي اتولد فيه من كل حتة راح على المسيح من الجلجسة من كل حتة قدس الجلجسة وقدس ال- المكان اللي ولد فيه والأراضي اللي مشي فيها وبشر فيها إلى آخره المسيح أيضا لما ولد قدس المرأة بميلاده من امرأة قدس الأنوثة بولادته من أنثى وقدس الرجولة بصيرورته رجلا فقدس الاثنين مع بعض قدس البتولية بأنه عاش بتولا وقدس الزواج بمباركته لعرس قانا الجليل جاء المسيح يقدس الحياة كلها يقدس الحياة كلها يقدس البتولية والزواج على جبل التجلي كان إلى جواره موسى المتزوج وإيليا البتول وعند صليبه كان يقف إلى جواره يوحنا البتول والسيدة العذراء البتول ومريم أم يوسي ويهوذا اللي متجوزة ومخلف عيال ومن رسله القديسين كان بطرس المتزوج ويوحنا البتول قدس الاثنين مع بعض قدس الحياة كلها في كل مرحلة مر فيها المسيح قدسها يعني لو المسيح جه كراجل نامي وناضج نقول قدس الرجولة فقط أو السن الناضجة لكنه لما مر من الطفولة إلى سن الفتيان والصبيان والشباب والرجولة قدس كل مراحل السن قدس كل مراحل السن وأظهر للناس عمليا إن كل سن ممكن يبقى مقدس وممكن يبقى كامل لألا بعض الناس يقولوا سن الطفولة سن ملايكة وسن الشباب أو المراهقة سن حرجة وصعبة وتعبانة لا المسيح قدسهم كلهم الطفولة والمراهقة والشباب والكبار كله قدس الحياة البشرية كلها بمروره فيه قدس المرأة بحلوله في داخلها وقدس المرأة برضاعته منها وبحياته معه وقدس الرجال باختيارهم لخدمة الكهنوت السيد المسيح قدس نوعي الحياة سواء كانت الخ- ال- البتولية أو الزواج كما قلنا أو سواء كان حياة الخلوة والتأمل أو حياة الخدمة والكراسة عاش الحياتين معا حياة الخدمة وحياة التأمل من جهة الخدمة كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب وكان يعلم حتى دعي المعلم الصالح قدس الخدمة وقدس الخدمة عندما أرسل تلاميذه للخدمة وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به قدس الخدمة وقدس حياة التأمل والخلوة بمعيشته كثيرا على الجبل ما أجمل الآية الموجودة في يوحنا 8 واحد بيقول إيه مضى كل واحد إلى خاصته وأما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون حاجة جميلة جدا دي على جبل الزيتون حياة التأمل والهدوء والصلاة والوحدة والخلوة قبل ما يختار التلاميذ قيل إنه قضى الليل كله في الصلاة لوحده كده وأصبح الجبل له مركز في حياة الرب العظة اللي ألقاها على الجبل وجبل الزيتون في الصلاة جبل التجلي وجبل التجربة أربعين يوم قضاها لوحده على الجبل قدس الحياتين معا حياة الخدمة وحياة التأمل وعاش فيهما كليهما معا السيد المسيح كما قدس كل هذا قدس ايضا الفقر لعل واحد فيكم يكون فقير يفتكر الفقر ده دعوه ولا بلوى اصبته ولا حاجه فعاش فقيرا ليس له اين يسند راسه عاش بلا مرتب بلا مصدر مالي بلا وظيفة في المجتمع ايه وظيفته في المجتمع لو واحد سأل واحد زي بطرس ولا يوحنا قال له المسيح ده بيشتغل ايه يقول له بيمشي هنا وهنا بيعمل ايه بيقول يصنع خير طب وظيفته ايه مفيش وظيفة رسمية ابدا مفيش وظيفة رسمية وظيفته الوحيدة أنه يقول يصنع خيرا في الخدمة أيضا قدس نوعي الخدمة الخدمة الروحية والتعليمية والخدمة الاجتماعية خدمة الكلمة وخدمة الشفاء والعطف على الناس النوعين قدس كل شيء في حياته المملوءة بركة يعني ما مشيش في خط واحد بس بحيث لو واحد ما مشيش في الخط ده يقول أنا لا أتبع خطوات المسيح لا أبدا أرانا أنماطا عديدة من الحياة قدسها قدس الصوم كما قدس الأكل قدس الصوم بصومه فصام أربعين يوما حتى جاع أخيرا وقدس الأكل بأكله مع التلاميذ وبمباركته للطعام فكان كل طعام قبل أن يعطيه للناس لأكله يشكر ويبارك ويعطي قدس الأمرين معا والسيد المسيح قدس جميع الأسرار الكنسية كلها كل أنواع الخدمة قدس المعمودية حينما تعمد قدس مياه الأردن الأردن بهبوطه فيه وقدس المعمودية حينما أمر التلاميذ بالعباد وقال عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وقدس سر المسحة المقدسة بأنه أرسل الروح القدس لكي يحل علينا وقال في أعمال واحد ثمانية لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهود وقال إن الروح القدس سيمكث معكم إلى الأبد ويحل فيكم ويعلمكم كل شيء ويبكتكم على خطية قدس سر المسح قدس سر المسح حينما مسح هو ايضا وسمي مسيحا وقال روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين الى اخره وقدس سر الافخارستيه حينما اخذ خبزا على يديه الطاهرتين الطوباويتين وشكر وبارك وقسم وأعطى تلاميذه القديسين وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي خذوا اشربوا هذا هو دمي اصنعوا هذا لذكري يعطى عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا وقدس سر الكهنوت حينما صار كاهنا على رتبة ملكي صادق كاهنا إلى الأبد على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق وقدس الكهنوت حينما نفخ في وجوه تلاميذه القديسين في يوحنا 20 22 و 23 وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكتم وقدس سر الزواج حينما بارك عرس قانا الجليل قدس كل أسرار الكنيسة كان يقدس كل شيء كل شيء يعمله يتقدس بعمله وكل شيء يأمر به يتقدس بوصيته وهكذا أعطانا قدسية الحياة الروحية وقدسية الخدمة أيضا وهكذا نحن حسبما أوصانا السيد المسيح نعيش في هذه الحياة المقدسة التي تركها لنا ونحاول أن كل شيء نعمل فيه يكون مقدسا تصوروا مثلا الكنيسة الكنيسة صارت مكانا مقدسا لأن المسيح كان يقول هذا بيت أبي بيت أبي بيت الصلاة يدعى والمزمور يقول ببيتك يليق التقديس يا رب ونحن قبل أن نصلي في الكنيسة يأتي الأسقف ويقدس الكنيسة يدشنها بالزيت المسح المقدس ويقدس المسبح ويصلي عليه ويقدس الأواني ويقدس الأيقون الأيقونات ويقدس المعمودية ويقدس كل شيء للخدمة ويقدس مبنى الكنيسة ليه؟ لأن المسيح قدس هذه الأمور لعل أعجب ما قاله المسيح في هذا التقديس عبارة عجيبة جدا قال من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق في يوحنا 17 من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق كلمة أقدس ذاتي يعني أخصص ذاتي أخصص ذاتي شخص مقدس يعني مخصص لربنا يعني ما فيش حد له نصيب فيه غير ربنا أواني مقدسة يعني بتاعة الخدمة مخصصة لربنا ما فيش حاجة فيها تاني غير لربنا بيت ربنا مقدس يعني مخصص للصلاة ما يستخدمش في حاجة تاني غير كده حتى آلامه خصصها لأجلنا قدسها لأجلنا لأجل خلاصنا هو ده اللي احنا نفتكره لما نيجي نقول اسبوع البسخه المقدسه يعني ايه بسخه مقدسه يعني ايام مخصصه لربنا مقدسه لربنا يعني مخصصه لربنا يعني لا نعمل فيها عملا غير ربنا مخصصه لالام المسيح مركزه في الام المسيح زي ما بيقول قدس يوم السبت قدس يوم الرب يعني تخصصه للرب لا تعمل فيه عملا سوى عمل الرب وحده فالاسبوع المقدس بتاع الام المسيح بنخصصه لالام المسيح حتى صلوات الاجبيه ما بنصليهاش لان احنا بنخصص هذه الايام لالام المسيح فقط عايزين هذه الايام تكون مقدسه نعيش فيها في هذه القدسيه مش بس جوه الكنيسة وإنما خارج الكنيسة أيضا ليعطيكم الرب بركة هذه الأيام اتفضلوا سيدي